وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيل لو تخيل لو أنت ماشي مرة في الشارع يعني شفت أي حاجة قيمتها ربع جنيه ربع جنيه ما تزيدش مش نص جنيه حتى أول ما شفتها يعني نفسك وزتك الشيطان وزك فرقتها ومشيت وروحت بيتك روحت عادي ده حاجه بربع جنيه ملهاش قيمه شويه وبدات تسمع اصوات رهيبه حوالين البيت بتبص من البلكونه لقيت 200 عربيه امن مركزي محوطين البيت سمعت صوت في السماء بتبص لقيت انزال انزال من الطائرات للقوات الخاصه قوات صاعقه قوات امن مركزي قوات خاصه كل دول هاجمين على البيت اكتر من رعبك من الوضع ده كله هيبقى ايه هيبقى استغرابك ليه هو انا عملت ايه هو ايه اللي يستاهل كل اللي بيحصل ده اهو ده نفس موقف العاصي اول ما بيواجه الموت نفس موقف العاصي اللي ربنا ما بيغفرلوش اول ما بينزل تحت التراب هو بيذهل ليه كل اللي بيحصل حواليه ده ليه كل الاستجوابات والاسئله واللجان كل ده وساعات ما بيموت ملائكه مد البصر سود الوجوه مد البصر يعني الوف الملائكه كتيبه ملائكيه قوه ملائكيه من الوف الملائكه نازله ليه هو انا كنت بعمل ايه هو مش قادر يتخيل اكبر مشكله في حياتنا يا جماعه ان احنا مش مقدرين خطوره الامتحان اللي احنا فيه ومش مقدرين خطوره عمرنا ومش مقدرين خطوره الفرصه اللي احنا فيها ومش مقدرين خطوره الموقف اللي احنا رايحين عليه عايزين نبدا نفوق يا اخوان عايزين نفوق جحا عارفين جحا مره يعني بيروى ان هو كان واقف في طابور فعايز يخلص هو بسرعه قال للناس عارفين الشارع اللي ورانا ده بيتوزع فيه فلوس بيوزعوا فيه فلوس الناس كلها صدقت جحا وطلعت جرت على الفلوس جحا لقى نفسه لوحده قدام الطابور قال ايه ده هو معقوله كل الناس دي مجانين وانا اللي عاقل بالتاكيد في فلوس فعلا حد بيوزعها في الشارع اللي ورا وطلع جحا يجري ورا الناس عشان يجيب الفلوس قبل ما اي حد يتبسم من القصه دي يا جماعه كلنا جحا يا جماعه معظمنا جحا جحا كذب الكذبه وصدقها احنا كذبنا الكذبه وصدقناها من كتر ما قعدنا نقول نفسي ابقى كويس نفسي اقوم الليل نفسي ادعو انا نفسي اعمل حاجه عشان الدين انا نفسي اعمل حاجه عشان الاسلام نفسي ارضي ربنا نفسي اتوب نفسي اتغير نفسي اتربى نفسي اتبنى نفسي نفسي من كتر ما قعدنا نقول كده صدقنا ان احنا كده فعلا كذبنا الكذبه وصدقناها وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كذبوا الكذبه وصدقوها زي جحا بالظبط كان في قصة زمان لاحد الكتاب المصريين اسمها مسرحية اسمها مصير صرصار مصير صرصار يعني مصير صرصار انا نفسي النهاردة نتكلم عن مصير كلامنجي مصير واحد بتاع كلام كلامنجي عاش كل حياته في الكلام وخلاص عاش كل حياته بيتكلم علاقته بربنا كلام صلته بربنا كلام حظه من الدين شوية كلام في كلام ده يوم القيامة بيحصل له ايه ده ساعة ما يقابل ربنا بيحصل له ايه حضرت الليلة استغاثة استغاثة من العالم الاخر من عالم تاني خالص واحد بيستغيث بيستغيث ليه ولكن استغاثته هتقبل ولا لا كان واحد بتاع كلام حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل ما قالش لعلي اؤمن ما قالش لعلي اصحح عقيدتي ما قالش لعلي اتعلم ده كان عارف بس كان مشكلته انه ما بيشتغلش كان مشكلته انه بتاع كلام وبس لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة انت كنت بتاع كلام في الدنيا كنت كلامنجي في الدنيا النهاردة جاي تقضيها كلام النهاردة جاي تكملها كلام لا في النهاية يتقال لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون خلاص الكلام كان في الدنيا الكلام كان له وزن في الدنيا النهاردة ما عادش فيه وزن للكلام النهاردة ما عادش العلاقة بينكم وبين ربنا كلام النهاردة تتقطع الصلة ليه لانك الصلة كانت في الدنيا مبنية على كلام باللسان كان مقضيها في الدنيا كلام في الاخرة هيحصل له ايه مصير كلامنجي كفاية كلام يا جماعة كفايه كلام واحنا خلاص النهاردة النهاردة 2 شعبان يعني خلاص يا اخواني يعني كلها اربع اسابيع هنلاقي نفسنا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نفوق بقى من الكلام اللي احنا فيه احنا دلوقتي في موسم العمل في الشهرين اللي لو ما اشتغلتش فيهم مش هتشتغل في الشهرين اللي لو ما زرعتش فيهم هتحصد امتى في الشهرين اللي لو ما كسبتش فيهم حسنات هتكسب امتى وهيضاعف ليك امتى احنا في اخطر فتره كلها ايام وهتترفع اعمال السنه اللي فاتت كلها ربنا عنك هتعمل ايه هتختمي صحيفتك بايه كلها ايام وهيبدا رمضان هيظلنا رمضان هنستقبله ازاي ويا ترى مستعدين ولا لا وجاهزين ولا لا وهيبقى رمضان جديد ولا زي رمضان اللي فاتت رمضان جديد هي دي فكرة السلسلة اللي احنا بدأنا فيها من المرة اللي فاتت بدأنا ازاي يبقى رمضان جديد ازاي نتحرك ازاي نتغير ازاي التغيير يحصل في حياتنا قبل رمضان مش في رمضان رمضان موسم كسب حسنات مش موسم تغيير بس يا جماعة التغيير قبل رمضان رمضان ده انا انا اتغيرت فبكسب حسنات انما لسه هتغير في رمضان عما تصلح يكون رمضان خلص لا لازم نفوق من الوقت ولازم نتحرك من الوقت ولازم نشتغل من الوقت عايزين نبدأ في الآيات الخطيرة ده اهي الآيات اللي بتقول لكل واحد مننا كفايه كلام الايات اللي بتقول لكل واحد مننا مصير الكلامنجيه ايه مصير اللي قضى دينها كلام واللي قضى عمره كلام وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين مش شيطان واحد لا ده شياطين شياطين في البيت مستنياك وشياطين على باب الجامع وشياطين الوقت وانت بتسمع عن ربنا سبحانه وتعالى وشياطين في الاسواق وشياطين في كل حته شياطين مقسمه نفسها كل واحد واخد ماجستير ودكتوراه في اضلالك في نقطه معينه وواقف في المكان اللي هو متخصص فيه ان هو يضلك فيه طب مش همزه الشياطين همزات همزات ليه لانه بيحاول يضلك الاول بيحاول يهمز الاول من ناحيتك انت ان هو يضيعك فشل يجي لك من مدخل تاني مدخل ابوك امك مراتك اولادك جوزك يجي لك من اي مدخل يضيعك بيه المهم ان هو يعطل عليك الطريق لربنا يقطع عليك الطريق لربنا فانت بتقول رب اعوذ اعوذ يعني بلجا وبستغيث وبحتمي انجدني يا رب انقذني يا رب انقذني من كل جيوش الشياطين اللي واقفه لي في كل حته انا شايفها في كل حته يا رب شايفها جنبي وهي القرين مستني ان هو يظلني في اي منظر شايفها على باب الجامع مستنيهاني شايفها في الشوارع شايفها في البيت شايفها في كل مكان يا رب يا رب انجدني من الشياطين دي انجدني من فرق الشياطين فرق الموت والهلاك ده كلها انجدني من حيالها ده مش همزه واحده ده همزات والهمز ده لما يكون واحد بيسوق دبه يحمزها فتتحرك الشيطان عايز يسوقنا الشيطان عايز يا رب يسوقني بعيد عن طريقك يا رب انجدني منهم يا رب رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك يا رب ان يحضرون لا يا رب ده, ده, ده, ده انا مش بس الهمزات ده مجرد انه يجي في المكان اللي انا فيه انا مش عايز ابقى انا وهو في مكان واحد هو الشيطان هيجي لي غير عشان يعمل مصيبه ما ينفعش اوعي تسيبي باب موارب في لحظه من لحظات الضعف الشيطان يدخل لك منه اوعي تسيب باب موارب قبل رمضان بينك وبين اي معصيه في لحظه من لحظات الضعف الشيطان يضيع لك كل عملك ويضيع لك كل تخطيطاتك للعمل الصالح اعوذ بك يا رب ان يحضرون يحضرون فين يحضرون عند الموت هو الشياطين بتيجي عند الموت يعني والواحد نايم على فراش الاحتضار يجي له الشيطان في فتنه الممات يحاول يشككك في دينك يحاول يشككك في عقيدتك يحاول يعد لسانك عن قولة لا إله إلا الله يحاول يفكرك بذنوبك يفكرك بشهواتك يفكرك بمعاصيك يضيعك في أضعف لحظة أنت فيها وفي أكتر لحظة قلق وانتظار وترقب أنت فيها أن يحضرون عند الموت أن يحضرون عند الفطور ساعة الفطور ممكن الشياطين تجيلك توقعك في معاصي عمرك ما عملتها حتى قبل التوبة أن يحضرون عند الطاعة يجي يضيع لك صلاتك يجي الوقت يقعد يوسوس لك وانت قاعد تسمع كلام الدين يضيع لك تركيزك أن يحضرون عند الغ غضب انك تعملي تصرف تندمي عليه طول عمرك انك تقول كلمة غضب في ساعة غضب كلمة لمراتك ولا لحد من الناس تندم عليها طول عمرك ان يحضرون عند الوحدة وانت لوحدك والشياطين تستوحشك وتستأسد عليك وتحاول تفتنك وتضيعك واعوذ بك رب ان يحضرون حتى حتى اذا جاء احدهم الموت حتى هتفضل الشياطين تجيلك هتفضل الشياطين تجيلك لغايه لحظه الموت لغايه الموت لغايه لما هو يموت او انت تموت يعني ايه الشيطان عنده علو همه رهيب الشيطان مش هيسيبك غير وخلاص وانت بتودع تحت التراب الشيطان مش هيتخلى عن اضلالك الشيطان مش هيتنازل عن تضييع اي حد مننا يا جماعه حتى اذا جاء احدهم الموت شوفوا همته في تضييعنا قد ايه طب احنا همتنا في انقاذ انفسنا قد ايه همتنا في الوصول لربنا قد ايه همتنا ان مفيش حاجه تقطع علينا طريقنا ربنا قد ايه حتى يا اما يموت يا اما الواحد يموت حتى اذا جاء احدهم الموت في ناس فضلت ضايعه حتى اذا جاء احدهم الموت في ناس فضل الشيطان ضحك عليها حتى اذا جاء احدهم الموت في ناس فضل الشيطان محسسها انها كويسه وهي ابعد ما تكون عن الله حتى اذا جاء احدهم الموت في ناس فضلت مخدوعه ضيعه تايهه مغروره بالله بتاعه كلام وخلاص حتى اذا جاء احدهم الموت قال يا رب ارجعون هو الوقت الراجل ده مات ونزل تحت التراب لا يا جماعه امال الراجل ده فين الراجل ده لسه وسطنا في الدنيا الوقت لسه ما ماتش ما ماتش ده ربنا بيقول جاء احدهم الموت ده لسه ربنا بيقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون من ورائهم يعني لسه البرزخ جاي لسه القبر جاي زي ما اقول لك انا جيت ولسه من ورايا جيش جاي لسه جاي امال إيه الراجل ده فين الراجل ده بيحتضر الراجل ده نايم الوقت على فراش الاحتضار او المراه دي نايمه على فراش الاحتضار دلوقتي نايمه بتحتضر دلوقتي وبدات تشوف اللي ما كانتش شايفاه قال رب اول مره بيقول يا رب اول مره بيتوجه لربنا اول مره بك- كان عمره بيجري على الاسباب وبيجري على ابواب المخلوقات اول مره يقول يا رب رب ارجعون ارجعون دي صيغه جمع بينادى بها للتعظيم الوقت عارف عظمه ربنا لما شاف الملائكه وشاف الحساب وشاف المنظر اللي ما كانش شايفه طول عمره وعارف مين ربنا عارف مين عظمه ربنا عارف قوه جنود ربنا النهارده ما عادش ينفع حتى اذا اذا للمفاجاه مفاجاه ازاي يا جماعه ده من اكتر الالفاظ اللي كل واحد منا بيسمعها في حياته كلمه مات فلان مات فلان بيموت فلان هيموت فلان اللي مات الله يرحمه فلان فلان يا جماعه ده كل واحد مننا سمع عن مئة ألف موتة وشاف في عينه كم موتة ولسه هيسمع عن كم موتة قبل ما يجيله هو نفس الموت شاف كم منظر واحد متكفن قبل ما هو نفسه يتكفن شاف كم منظر واحد مقفول عليه القبر قبل ما هو يتقفل عليه القبر ازاي مفاجأة مفاجأة ازاي مفاجأة لانه ما كانش بيفكر كان بيتعامى عن اي حاجة تفكره بربنا سبحانه وتعالى حتى اذا جاء جاء دي للمفاجأة ما كانش عامل حسابه ما كانش منتظر ما كانش مستعد عكس كلمة رب عكس كلام ربنا عن سيدنا يعقوب حضر يعقوب الموت حضر يعقوب الموت في سورة البقرة حضر ده يعني محمد حضر انا كنت مستنيه لو ما كانش حضر كان يبقى غاب الموت حضر انا كنت مستني الموت مستني لحظة لقاء ربنا بشوق مستني لحظة الحساب باستعداد انما الثاني ده جاء مفاجأة ما كانش متوقع حتى اذا جاء احدهم لوحدك هتواجه كل اللي جاي ده لوحدك كل اللي جاي ده هتقابليه لوحدك لوحدك محدش معاك كل ده لو معكش العمل الصالح اللي يحميك برحمة الله يبقى انت لوحدك قدام كل ده حتى اذا جاء احدهم الموت قال يبدأ يتكلم بقى رب ارجعون لعلي اعمل يمكن اشتغل يا رب يمكن ابقى كويس يا رب لعلي اعمل صالحا فيما فيما تركت المادية فيما المادي ممكن تكون مهن تعظيم هو ترك العمر ترك الدنيا بيعظم الوقت الدنيا بيعظم عمره اللي ضاع الوقت عارف قيمه عمره عارف قيمه العمر اللي هو ضيعه وفرط فيه عارف قيمه الساعات اللي كان بيضيعها بدون ما يحزن على اي ساعه ولو وقع منه خمسة جنيه يفضل اسبوع يبكي عليها او وقع منه ورقه ب 200 جنيه يفضل شهر يعيط عليها انما يضيع منه ساعه من عمره اخطر ثروه بيملكها في الحياه ما كانش يزعل ما كانش يتالم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت اللي ترك الاعمال الصالحه النهارده عارف قيمه الاعمال عارف قيمه القيام اللي كان سايبه عارف قيمه النوافل اللي كان مضيعها عارف قيمه صلاه الجماعه قيمه السنن قيمه النوافل قيمه الفروض عارف قيمه الحجاب والنقاب والقران والطاعه عارف القيمه النهارده عارف قد ايه كان ممكن تصرف عنه من اللي شافه ولكن بعد ايه ولسه مقهور على الدنيا ولسه بيحبها لسه معظم الدنيا اللي سابها فيما تركت الدنيا العظيمة أوي اللي أنا سبتها ديت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما دي مصيبة كثير من الناس إنه معظم الدنيا فيما تركت من الصحبة الصالحة الصحبة اللي كان قدامي إن أنا صاحبها وتوصلني ليك يا رب يا رب رجعني وأنا ما عدتش أفرط في صاحب صالح ولا في ساعة من ساعات عمري ولا في عمل من الأعمال الصالحة رجعني يا رب وأنا ما عدتش أفرط لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لا يمكن ده بعدك كلمة بتنفجر زي قنبلة في وشه كلا انها كلمة ده كلمة ده بتاع كلام الكلام ملوش وزن عند ربنا ولا الكلام بيغير حال ولا بيغير وضع كانت الفرصة قدامك للعمل النهاردة جاي بكلام مفيش فرصة للكلام ولا لسماع الكلام ولا القبول الكلام ولا الوزن الكلام كلا انها كلمة هو قائلها هو قائلها يعني هيفضل طول الامر يقولها يا رب ارجعون رب ارجعون كل ما ملك يدخل عليه يقول رب ارجعون كل ما يحصل نوع من انواع العذاب يقول رب ارجعون رب ارجعون هيفضل لغاية يوم القيامة يقول رب ارجعون وفي الحديث هيفضل ليوم القيامة يقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة ده انت بتتعذب تحت التراب ازاي ما انتش عايز تطلع من العذاب ده ما هو عارف ان اللي بعده شد منه رب ارجعون رب لا تقم الساعة رب ارجعون رب لا تقم الساعة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم إذا هنا للمفاجأة مفاجأة تانية آه وهو قاعد يستغيث ويقول رب ارجعون رب لا تقم الساعة فضل قد إيه لغاية ما فجأة خلاص فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا أنساب إزاي يا جماعة مشهد الدفن ملوش اي علاقة بمشهد البعث يعني الواحد وهو بيتدفن وهو بيتبعث لا يمكن تقول ان ده هو ده او دول هم دول ازاي لا انساب واحنا بنتدفن في انساب الام وقفت تعيط على ابنها والاخ بيعيط على اخوه والابن بيعيط على ابوه والقرايب بيعيطوا على قريبهم والاصحاب بيعيطوا على صاحبهم وكل واقف مذهول ومشدود وبيبصوا لصاحبهم اللي ملفوف في كفن ابيض وبينزل تحت التراب وبيبصوا بيبص الام ولا الاخت ولا لمراته ولا لبنته ولا لاخوه ولا لحبيبه وهو بيتكفن وبينزل تحت التراب كل بيبكي وكل حزين النهارده بقى ساعه البعث كله طالع في كل اتجاه محدش بيبص لحد محدش بيعبر حد محدش بيفكر في حد فلا انساب بينهم البكاء اللي كان لحظة الدفن مفيش اي علاقة بينه وبين الشتات اللي موجود ساعة البعث فلا انساب بينهم كل المفاجآت ديت عشان ايه ده مصير من مصير واحد كلامنجي واحد بتاع كلام الكلام ده خواتيم سورة المؤمنون اللي اولها والذين هم عن اللغو معرضون فاولها ان المؤمنين دول مش بتوع كلام ما لهمش دعوة بالكلام ما كانوش بيتكلموا كانوا بيشتغلوا كانوا بينفذوا امال بتاع الكلام ده بتاع الكلام ده خلاص مصير كلامنجي بيواجه مصيره رب ارجعون لعلي اعمل لعلي لعلي ايه ايه لعلي دي هو في واحد يقول لربنا لعلي لعلي ديت يعني يمكن ابقى كويس الكلمه ديت الكلمه دي ما وقفتش حد مننا الكلمه دي مش غريبه الكلمه دي ما جاتش في القران قبل كده يا جماعه لعلي ديت ما يقولهاش غير ابن لابوه ابن سقط سنتين في كليه خاصه الفلوس مصاريفها 20000 جنيه ولا حاجه فسقط ابوه قال له خلاص مش دافع لك قال له معلش يمكن انجح يمكن ابقى كويس يعني ده واحد عشمان قوي في اللي بيكلمه هو بيكلم ربنا كده ليه عارفين ليه لانه اتعود من ربنا انه بياخد ما فهمش ان المعامله اتغيرت ما فهمش ان كل اللي خده ده كان ابتلاء كان مغرور بالله كان بيقول انا نفسي ابقى كويس ومتقاله انه كويس فهو متقاله ان في بينه وبين ربنا صلاه متقاله ان ربنا بيحبه متقاله انه قريب من ربنا فجاي في الاخر بيتكلم كلام كانه بيقدم بيتكلم ابوه لله المثل الاعلى كلام فيه فيه يعني يعني فيه طمع وفيه رغبه وفيه غرور بالله سبحانه وتعالى لعلي اعمل في حين ان ايات العذاب الثانيه ما فيش فيها الكلام ده وجاءت سكرة الموت بالحق مفيش قال رب ارجعون مفيش في سورة قاف الكلام ده ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ما استغش ولا ولول ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما قاومش اصلا قال قرينه قرين الملائكه يقف يشهد عليه هذا ما لدي عتيد ما يردش يقف بعدها قرين الشياطين قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ارميه هو في جهنم يا رب وسيبنا انا ما يردش ما يردش ليه اشمعنى بتاع سوره قاف ما بيردش وهنا كل موقف هيتكلم وهيفضل يتكلم لغايه اخر الايات ليه لان بتاع سوره قاف لقد كنت في غفله كان غافل ما كانش بيفكر في الحاجات دي اصلا ما كانش بيستوعبها ما كانش عامل حسابه انها هتحصل فكل ما بيتعرض لموقف بيتصدم فمش فايق يتكلم انما ده كان كلامنجي طول حياته ومقضيها كلام وهيكملها كلام لغايه ما ربنا يقول ولا تكلمون ولا تكلمون يعني ما عادش في كلام يعني احنا دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن الحوار الاخير عن اخر كلام بين ربنا وبينهم في النار والعياذ بالله عن اخر مره هيكلموا ربنا فيها عن اخر مره عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يظلون يقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فلا يرد عليهم حتى ينقضي عمر الدنيا على قد عمر الكره الارضيه دوت ما يتردش عليهم ثم يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون فليس بعد هذا الا الزفير والشهيق خلاص ما عادش يعرف يكلم ربنا بعد كده تخيلوا ما هو جزاء من جنس العمل جزاء لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا النهارده عظمت الدنيا النهارده عرفت قيمه عمرك النهارده عرفت قيمه الاعمال اللي كانت بتتعرض عليكي وانت كنت بتكسري احنا في شعبان يا جماعه شعبان قيل بيتسمى شعبان من تشعب الاعمال الصالحه اللي فيه لان شعبان ده اللي بيرفع فيه الاعمال الى الله فالمفروض شعب الايمان اللي احنا ما عملناهاش طول السنه هنجري فيها في شعبان بقى شعبان ده شهر شعب الايمان شهر تكميل الصحيفه شهر الاجتهاد في كل عمل صالح شهر السلف كانوا بيعتبروا شعبان ده ده شهر القرآن أصلا قبل رمضان شهر الاجتهاد في الطاعة والعبادة قبل رمضان عايزين نشتغل بقى أول حاجة نستعد بيها رمضان إن كفاية كلام خلاص نقفل بقنا وجوارحنا اللي تشتغل وجوارحنا اللي تنطق وجوارحنا اللي تعبر لربنا عن حبنا ليه قد ايه وتعبر لربنا عن عزمنا على الفردوس الاعلى قد ايه وتعبر لربنا عن خوفنا منه قد ايه مش بالكلام ما عادش لساننا الوقت اللي هيشتغل جوارحنا هي اللي هتشتغل هي اللي هتشتغل ويتكتب عملها في صحائفنا باذن الله سبحانه وتعالى كلا انها كلمه هو قائله هو ده تحسسك ان ملوش وزن عند ربنا هو هو قائلها والوقت الموقف كان يعني يعني هو هو نايم على فراش الموت ربنا ما قالش انها كلمه انت قائلها لا ده الموقف اتغير بعد ما كان الكلام ليه فجأة بقى كأنه واحد نايم على فراش الاحتضار والدنيا كلها بتتفرج عليه وربنا بيفرجنا عليه وبيقول اتفرجوا عليه وهو بيندم ساعة الموت انها كلمة هو قائلها اوعى الكلمة دي تتقال لك يوم القيامة اوعى الكلمة دي تنفجر في وجهك القنبلة يوم القيامة ومن ورائهم ده لسه بقى القبر جاي ومن ورائهم برزخ ايه البرزخ ده البرزخ ده يا جماعة حياة تانية خالص يبقى انت واقف قدام القبر حبيبك نايم تحت التراب اهو بينك وبينه جدار انت معتقد ان بينك وبينه جدار وهو في عالم وانت في عالم تاني خالص في دنيا واقع تاني خالص ومن ورائهم برزخ برزخ حد فاصل بين الدنيا والاخره برزخ حد فاصل بين القبر وبين القيامه برزخ حد فاصل بين الموت وبين الرجوع للدنيا انتهت البحر ما بين البحرين في برزخ ايه البرزخ ده ده بحر ثالث صفاته لا زي ده ولا زي ده السمك اللي بيعيش في البحر اللي اسمه البرزخ ده لو دخل البحر الاولاني يموت لو دخل البحر الثاني يموت مكان محظور محجور على اللي فيه ما يقدرش ان فيه يخرجوا كده او كده خلاص ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ذهاب بالعوده وان واي طريق واحد اللي هيخرج بالدنيا مش هيعرف يرجع تاني امال ربنا قال مصيبه الموت ليه امال الموت مصيبه ليه لان الصحيفه بتتقفل هو في مصيبه اكتر من كده هو في مصيبه اكتر من ان عمرك خلص هو في مصيبه اكتر من ان ساعات ايامك انتهت هو في مصيبه اكتر من ان فرصه التوبه خلصت هو في مصيبه اكتر من كده ايه الى يوم يبعثون يعني كان بيبشروا بزنازين تحت الارض ده انتوا لسه ما تعرفوش ده لسه في زنزانه لسه في حبس تحت الارض فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فاذا نفخ في الصور مفاجاه ثانيه وهو تحت التراب قاعد يستغيث وقاعد يقول رب ارجعون نفخ في الصور فلا انساب لا انساب بينهم يومئذ كان في الدنيا انتسابك لشهاده كبيره ممكن يديك احترام من بعض الناس كان في الدنيا انتسابك لعيله كبيره ممكن يديك احترام عند بعض الناس كان في الدنيا انتسابك لوظيفه كبيره او مركز كبير او كرسي كبير ممكن يديك احترام عند بعض الناس كان في الدنيا انتسابك لعيله ولا الاسم ولا ولا النهارده كل الانساب دي اتقطعت فلا انساب بينهم يومئذ يومئذ طول ال 50000 سنه ما عادش في انساب ما عادش يعني كل واحد كل ما يشوف حد من قرايبه حد من اللي كانوا بيشتغلوا عنده تحت ايده في الشغل حد من اللي كان كل ده يحاول يستغيث بيهم ما حدش هيرحم حد فلا انساب بينهم يومئذ طب ديت يعني مفيش قرابات بس في رحمه من البشر للبشر ولا يتساءلون السؤال ده لما اقول اسال الله مثلا ان ينقذني او ي... السؤال ده معناه الاستغاثه معناه ان استغاثه الناس ببعض ولا يتساءلون ما حدش هيسال في حد ما حدش هيعبر حد ما حدش هيرحم عذاب حد ساعتها انقطعت العلاقات تماما يومئذ طول الخمسين ألف سنة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يعني ايه المفلحون المفلحون جايه من الفلاحه الفلاح اللي بيزرع ويتعب ويحفر ويرمي البذور ويروي ويرعى ويتعهد وفي الاخر يمسك الثمره في ايديه يعني ربنا بيقول لك الموضوع ما كانش كلام ده كان فلاحه ده كان تعب اللي تعب هو اللي هياخد طب واللي ما تعبش ضاع ضاع واللي قضاها الكلام ضاع فمن ثقلت موازينه ثقلت ده يعني ايه انا ممكن افضل اقوم الليل طول عمري اقام 100 سنة تتكتب في ورقة ملهاش وزن وتتحط في الميزان لا يا جماعة ده الأعمال الصالحة بتجسد والأعمال السيئة بتجسد كل ده بيتجسد كل ده بيتجسد قدام الإنسان في الميزان يوم القيامة فمن ثقلت ثقلت ده يعني أعمالك الصالحة يعني الدرس اللي أنا بقوله ده يتجسد يوم القيامة يعني سماعك ده يتجسد يوم القيامة يعني الأعمال الصالحة اللي احنا عملناها تتجسد يوم القيامة فمن ثقلت موازينه موازين يا جماعة الميزان في كفة بيتحط فيها حسنات وكفة بيتحط فيها سيئات الكلام ده هو العدل لا الكلام ده مش العدل ليه الكلام ده الفضل ليه لو انا اديتك مليون جنيه تاجر فكسبت 10000 جنيه النهارده وخسرت 10000 بكره وكسبت 20 بعده وخسرت 15 بعده اقول لك حط المكسب هنا والخساره هنا قال لا وفين راس المال وفين المليون جنيه يعني انا مش حاسبك على راس المال راس مالك اللي قطعت ربنا بيه هو نعم ربنا ازاي نعم ما تتحطش في الكفه يتوزن قصادها الحسنات شوفوا كرم ربنا ومع ذلك برضه الموازين هتخف يا جماعه والعياذ بالله ومع هذا فمن ثقلت موازينه تخيل ان عمرك ده هو كله كله مش هيتحط منه في الميزان غير لحظات الطاعه لحظات الطاعه كانت النهارده قد ايه لحظات العباده كانت بكره بكره هتبقى قد ايه مش عايزين نضيع وقت يا جماعه عايزين نشتغل عايزين نتشعب في كل شعب الايمان في شهر شعبان شعبان ده اهو عايزين نجتهد عايزين نجيب اخرنا عايزين ندخل رمضان واحنا بتوع شغل بتوع شغل مش كلامنجيه كفايه كلام بقى كفايه الكلام اللي ضيع الامه الكلام اللي ضيعنا الكلام اللي خدرنا عايزين نزيد عايزين نشتغل ايدك دي تعبت قد ايه عشان ربنا النهارده رجلك دي وقفت قد ايه عشان ربنا النهارده عينك دي بكت عشان ربنا النهارده قد ايه ودنك دي سمعت عن ربنا النهارده قد ايه قلبك ده حس بمعاني تجاه ربنا النهارده قد ايه احنا لسه هنقعد نتكلم خلاص كفايه كلام كفايه كلام مصور الكلامنجيه وحش قوي يا جماعه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون الكلام موضوع كان فلاحه وكان شغل ومن خفت موازينه الاعمال لما تيجي تتجسد السيئات هي اللي هتتجسد فتخف موازين الحسنات طب ربنا قال خفت موازينه ما قالش خف ميزانه ليه لان هيتوزن اعمالك وهيتوزن قلبك وهيتوزن جوارحك كل ده هيتوزن ايوه يا جماعه كل ده هيتوزن قلبك فيه قد ايه ايمان رجليك فيها عطاء بقى ربنا قد ايه صحفتك فيها حسنات قد ايه قلبك فيه يقين قد ايه قد ايه في يقين الراجل اللي بطاقه لا اله الا الله طيشت 99 صاحبه سيئات انت كلمه لا اله الا الله منك تطيش سجل واحد سيئات اليقين اللي في الكلمة دي قد ايه اليقين هو اللي طيش السيئات مش مجرد الكلمة لو كانت كلمة لا ايه اللي جواه اللي جواه من حب واخلاص وصدق ومحبة وانقياد لله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا ده الخساره والمكسب ده لفظ تجاره ده كانت تجاره واحنا ما كناش عارفين انها تجاره مش انا قلت لكم يا جماعه دلوقتي المفلحون ده كانت زراعه ده كانت شغل دلوقتي ده كانت تجاره يا تكسب يا تخسر يا تكسب نفسك يا تخسر مصيرك خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار فجأة واحنا بنتكلم عن الميزان المشاهد بتعدي بسرعة جدا ليه هو ربنا بيذكر المشاهد بسرعة ليه ده احنا كنا في الاحتضار فجأة بقينا في القبر فجأة لقينا نفسنا طلعنا في القيامة فجأة لقينا الموازين بتتوزن فجأة لقينا والعياذ بالله البعد في النار ليه اصل لسه التطويل جاي دلوقتي التطويل جاي في التطويل جاي مش في القبر ولا الاحتضار ولا الموت ولا القيامة ولا الوزن ولا النار امال التطويل جاي في ايه التطويل جاي دلوقتي في العذاب النفسي جاي دلوقتي في موضوع تاني خالص مش موضوع عذاب البدن جاي في موضوع تاني هنشوف دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك المشاهد دي ورا بعض ورا بعض ورا بعض طرقات احنا لسه عند الميزان ما لحقناش لقينا والعياذ بالله تلفح وجوههم النار بتصفحهم بألسنة اللهب على وجوههم طب والنار ما بتلفحش ايديهم ورجليهم واجسامهم اشمعنى الوجوه لان الوجوه دي اللي كانوا بيتكبروا بيها اللي كان فيها السمع والبصر اللي المفروض يوصلوا لربنا بيه تلفح وجوههم الباقي بيتلفح ولكن التركيز على الوجه مكان الكبر ومكان الأنفة كلها تلفح وجوههم النار يا اخواني هو لفح النار ده حاجة سهلة لو اللفح ده مجرد الصهد هو حاجة سهلة ده الشمس لفحها من على بعد 93 مليون ميل بيقتل ناس بضربة شمس امال لفح الشمس دي يوم القيامة بالنسبة للنار حتة حجر بيترمي في النار يبقى وقود من وقود جهنم يعني مش حاجة امال لفح النار قد ايه عشان لما نقول الرسول كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا نعرف ان كل يوم في شعبان هيبعد وجهك عن النار سبعين خريف هيبعد وجهك عن لفح النار سبعين خريف حتة الحجرة الصغيرة 93 مليون ميل بعد عنها ما كفوش للوقاية من لفحها عايزين نبعد كم مليون ميل عن جهنم يا اخواني عشان نقى من لفح جهنم والعياذ بالله اللهم قنا لفح جهنم يا رب اللهم امين نسال الله ان يقنا عذاب جهنم اللهم امين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون اه بدانا بقى في العذاب النفسي في عذاب المهانه ايه الكلح ده الكلح ده اصلا صفه من صفات البهايم لما البهيمه بتتجاب وبتتذبح وبيتجاب راسها وبتتسلخ وبعد كده تعرض لبخار نار كده عشان ال- الراجل يعرض راس البهيمه كده اللي هو بيتاجروا بقى في الروس بتاعت البهائم والحاجات دي يعرضها في السوق تلاقي شفتها اللي فوق طالعه لفوق قوي وشفتها اللي تحت نازله لتحت قوي واسنانها جاز عليها خالص هو ده الكلحان هو ده الكلح صفه من صفات البهائم طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهم كانهم بهائم ايوه ليه مش قلنا من شويه من همزات الشياطين ان الشيطان بيسوق ناس زي البهائم في الدنيا كانوا مساقين زي الاغنام النهارده هيبقوا زي الاغنام يوم القيامه في النار والعياذ بالله الكلحان الكلح ده ان النار ب- بتحرق وشهم وعضلاتهم فتبدا تتقلص الوجوه تطلع الشفه اللي فوق لفوق واللي تحت لتحت وتتجزع الاسنان الكلحان ان الوجوه بتسود الكلحان ان ملامح الوش بتتشوه العين والودن ملامح الوش من العذاب بتتشوه الكلح ان ال- ان من شده الم الانسان ساعات يجز على اسنانه قوي ويرفع شفته لفوق وينزل تانية لتحت يبقى ده كلح من شده الالم اللي هو فيه وهم فيها كالحون تخيلوا ان يبدا المسخ في الاخره والعياذ بالله في النار للبهائم لانهم كانوا مساقين من الشيطان زي البهائم وفي وسط الخوف ده كله وفي وسط الكلح وفي وسط لفح النار وفي وسط صفعات السنه اللهب على وجوههم وعلى اجسادهم وفي وسط الاستواء جوه شوي النار وفي وسط العذاب ده اهو وفي وسط المفاجآت المتتاليه ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي مين اللي بيتكلم ربنا الملك بيكلم مين بيكلم الناس اللي في النار هم هم كانوا يئسوا خلاص و- و- وبيتجرعوا العذاب فجأة يلاقوا ربنا بيكلمهم يا للخزي ويا للمهانة عذاب أشد من كل عذاب النار اللي هم فيه والعياذ بالله عذاب أشد من كل العذاب المادي البدني اللي هم فيه ولكن ده ده ربنا بيكلمنا ده ربنا بيخاطبنا دلوقتي يعني يعني لسه في أمل ما دام ربنا بيكلمنا ممكن يعفو عنا يبقى لسه في أمل يبقى نستغيث بالله تاني يبقى نرجع نتضرع لربنا تاني ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون يبدأوا بقى الأمل ينبعث في قلوبهم تاني الألم البائس فيبدأوا يصرخوا لله سبحانه وتعالى قالوا ربنا ربنا دي طالعه بجوار ربنا دي مش طالعه كده زي ما احنا بنقراها ربنا غلبت عليها ده بيجأرهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون هو اللي بيتكلم هنا مين اللي بيتكلم مين يا جماعه اللي بيتكلم واحد ده اللي بيتكلم اهل النار كلهم الملايين والمليارات اللي في جهنم والعياذ بالله طب بيتكلموا في نفس واحد لا ده كل كلمه من دي ناس من الناس بيقولوها كل واحد من دول الوقت في زنزانه محبوس في جهنم والعياذ بالله وقد يكون ممسوخ لمشهد من مشاهد الحيوانات وما بيستغيثوا بالله ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا دي المجموعه دي بتقول كده فربنا اخرجنا منها دي المجموعه دي بتقول كده وكنا قوما ضالين دي المجموعه دي بتقول كده فان عدنا فانا ظالمون دي المجموعه دي بتقول كده وكله داخل في بعضه وكله صراخه داخل في بعضه وكله صياحه داخل في بعضه واستغاثه داخله في بعضه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا من اجمل الاقوال اللي الواحد قراها في التفاسير فغلبت علينا شقوتنا قال لك اي غلب علينا حسن ظننا بانفسنا وسوء ظننا ب- بالاخرين يعني ايه ما هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله اهو بقى يا جماعه انه كان فاكر انه كويس انه اللي ضيعه ان فاكر ان بينه وبين ربنا صله النهارده كل الصله بتتقطع ليه لان هو الكلام كان صله مبنيه على كلام ملهاش اي اعتبار عند الملك سبحانه وتعالى كان مغرور بالله كان بيحسب انه كويس كان بيحسب انه قريب ربنا اداه في الدنيا فحسب ان كل ده حب من ربنا ليه كان بيتكلم فكذب الكذبه وصدق نفسه اوعى تقول نفسي ابقى كويس اوعى تقولي نفسي ارض ربنا لا اشتغل ارضي ربنا باللي انت تعرفه ابقى كويس على قد ما تقدر ما حدش له عذر يا جماعه ربنا غلبت علينا شقوتنا يعني ايه يعني قضاء وقدر يا رب كان قضاء وقدر يا رب انت قدرت علينا ان احنا نبقى من اهل النار ده ده ناس تيجي تقول الكلام ده التانيين يقولوا وكنا قوما ضالين كنا ايه كنا ضالين لا كنا قوما يعني ايه قوم القوم بتوعنا كلهم كانوا كده البلد كلها كانت كده واحنا كنا نعمل ايه يا رب يا رب بنت سنه وتقول لي يا رب كل البنات كانوا كده يا رب بنات الجامعه كلهم كانوا كده يا رب شباب النادي كلهم كانوا كده يا رب كل الموظفين اللي كانوا معايا في الشغل كانوا بياخدوا رشوه وانا مالي وانا اعمل ايه يا رب الاعلام كله كان كده والبلد كلها كانت كده وانت هنعمل ايه يا رب يا رب هو ده هو احنا طلعنا لقينا المجتمع كده المجتمع كله كان فساد وكله كان ضلال وكله كان شهوات هنعمل ايه كنا نقدر نفصل عن دول ازاي كنا نقدر نقاوم تيار المعصيه اللي في المجتمع ازاي كل واحد بيتحجج عند ربنا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أخرجنا منها خلاص خرجنا منها بس يا رب فإن عدنا فإنا ظالمون هم قاعدين يستغيثوا هم قاعدين الأول استغاثوا بمالك ليقضى علينا ربك بالمؤمنين أفيضوا علينا من الماء بالملائكة اللي خزنت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب آخر واحد لجأوا له في النار هو ربنا زي ما كانوا في الدنيا آخر حد بيلجأوا له هو ربنا المؤمن كلمة رب دي أول كلمة في حياته مش بيجي عند الموت يقول رب ارجعون لا مش بيجي هنا يقول ربنا لا ده هو من وهو في الدنيا وبيقول يا رب كلمة يا رب ديت على قدها على قد فتح ربنا عليكي على قدها على قد صلتك بربنا سبحانه وتعالى امرأة عمران شوفوا رب إني نظرت لك ما في بطني محررة رب إني وضعتها أنثى ربنا قبلها قال إيه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران يعني إيه الاصطفاء اللي بتوع أهل كلمة يا رب على قد ما هتقول يا رب على قد ما يفتح عليكي على قد ما تقول يا رب على قد ما ربنا هيصطفيك ويختارك انما دول ربنا اخرجنا منها فان عدنا اندل الشك هما هما يعني ما يمكن نبقى كويسين برضه لسه برضه لسه كل ايات القران الثانيه مش كده يا رائد مش كده يا جماعه كل ايات القران الثانيه فنكون من المحسنين فهنعمل وهنسوي وهنقطع سجاجيد الصلاه يا رب انما ده هنا كان واحد مغرور في الدنيا بالله فهو لسه لغايه دلوقتي والعياذ بالله لغايه دلوقتي لسه مش قادر يستوعب ايه اللي حصل فان عدنا مش فاذا عدنا لا فان عدنا فانا ظالمون ولو ما اشتغلناش هنبقى خلاص بقى الحجه خلاص علينا يا رب والعياذ بالله يجي الرد من ربنا سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها اخسأوا كلمه رهيبه الخاص ده يعني اخرسوا الخاص ده يا جماعه صفه من صفات الكلب لما الكلب مع الفاظ المهانه بقى بتيجي ورا بعضها اهو لما الكلب يجي يتمسح في ناس يقوموا طاردينه وبعدينه يبقى كلب خاطئ يعني اترموا رميه الكلاب في جهنم كلاب طب ليه يا رب ليه يا رب صفتهم بكلاب يعني الوقت الكلح كان صفه من صفات البهائم والمواشي الوقت الخاص صفه من صفات الكلاب ليه يا رب وممكن يكونوا اتمسحوا كلاب ساعتها ليه يا رب يبقوا كلاب جهنم ليه يا رب يبقوا في الاخر اتمسحوا كده عارفين ليه لان الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث كانوا ماشيين يلهثوا زي الكلاب وراء الشهوات بيلهثوا شاب ماشي يلهث ورا كل ستة معديه واحد ماشي يلهث ورا كل برج جديد طالع ولا عربيه جديده معديه ولا موبايل جديد واحده ماشيه تلهث ورا كل موديل جديد ولا بنطلون جديد ولا واحد ماشي يلهث ورا كل فلوس من حرام او حلال واحد ماشي يلهث لهثان كانوا بيلهثوا زي الكلاب ورا الشهوات في الدنيا النهارده يبقوا اهو بيلهثوا برضه زي الكلاب في الاخره والعياذ بالله ولان يا جماعه الناس دي حرب دين ربنا الناس دي كانت كلامنجيه لما كانت بتشوف الناس الصالحين اللي بحق وحقيقي يتريقوا عليهم ويسخروا منهم اه فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري في نفس الايات يا ترى فيلم كذا اللي عمله الممثل فلان الفلاني وبيتريق على الملتزمين والملتحين والمنقبات يا ترى كان بيصلي العصر ساعتها حتى انساكم ذكري تعبوا وطلعت روحهم في التريقه على الملتزمين وكان لسانهم ده لسان ما شاء الله طول كده اهو كان ممكن يحولوا اي حاجه نكته ممكن يقلبوا اي حاجه نكته ممكن يحولوا السجود لنكته يضحكوا الناس عليها زي ما المشركين وقفوا يضحكوا على سجود النبي عليه الصلاه والسلام قدام الكعبه ممكن ينكتوا على اي حاجه كان لسانهم طويل كانوا بتوع كلام فعلا كان لسانهم ده فظيع فكانوا بيعرفوا يتكلموا فالنهارده جايين فربنا بيقول اخسأوا فيها كنتوا عاملين زي الكلاب المسعوره المطلوعه على اهل الحق النهارده اخسأوا اترموا رميه الكلاب في جهنم اخسأوا فيها ولا تكلمون ده اخر مره هيكلموا ربنا سبحانه وتعالى اخر مره هيكلموا ربنا خلاص يا جماعه ده الحوار الاخير ده الحوار الاخير دي استغاثه من العالم الاخر ليس بعدها استغاثه خلاص ولا تكلمون ممنوع الكلام بعد كده انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا انه كان في ايه اه كان فريق هم قالوا وكنا قوما ما ربنا بيرد عليهم كنا قوما الدنيا كلها كانت كده قال لهم لا ما كانش المجتمع كله كده ما كانش الدنيا كلها كده انه كان فريق فريق ده من فرق ناس قدرت تفرق ناس قدرت تفصل اشمعنى في ناس قدرت تفرق في شباب قدروا يفصلهم في بنات قدروا يفصلهم في ناس في المجتمع قدروا يفصلهم المجتمع ما كانش كله فاسد كان في ناس كويسه وكان في ناس فرقت عن المجتمع كله اشمعنى انتوا ما قدرتوش يا جماعه اللي هيجي يوم القيامه يقول له ربنا البيئه كانت فاسده ما كانش في صحبه صالحه ربنا هيقول له اخسر اخسر والعياذ بالله ليه لان كان في ناس صالحين انت اللي ما كنتش عايز تمشي معاهم فما عرفتهمش ما عرفتهمش لما بمشي في الشارع انا واحد اخواني نتكلم مثلا السيريهات بتاعه الكمبيوتر دي مثلا بتاعه افلام الاطفال ديت عايزها ومش عارف اقابل مثلا شباب او ناس ماشيه في الشارع ماشيين على معصيه اقول يا رب الناس دي معتقده ان مفيش بيت طاعه اصلا ان مفيش جو طاعه ان مفيش حياه طاعه مخدوعين وكنا قوما متقالهم ان مفيش صحبه صالحه وهم بس لو قدموا خطوه تجاه ربنا سبحانه وتعالى هيلاقوا واقع تاني انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا اشمعنى دول ما غلبتش عليهم شكواتهم اشمعنى دول ما كانش قضاء وقدر اشمعنى دول القضاء والقدر ما رماهمش في جهنم والعياذ بالله يبقى الحجج بتاعتهم كلها بطلت وربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ما حدش له عذر فساد البيئة ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ليه الرحمة بعد المغفرة اغفر لنا وارحمنا لأنك ممكن تتوب من ذنب أنت بتعمله بس هترجع تقع فيه تاني فأنت بعد المغفرة عايز أن ربنا يرحمك وما تقعش فيه تاني وانت خير الراحمين الراحمين ارحم الناس بك مين امك ابوك ال... ايه ارحم ربنا ارحم من كل دول بيك ارحم من كل دول يريد نجاتك اكتر من كل دول دول كانوا ناس خايفه يا جماعه ربنا اغفر لنا وارحمنا كانوا ناس خايفين سوره المؤمنون سوره الايمان من اكتر صور القران اللي جابت الفاظ الخوف لفظ الخشوع والتقوى والوجل والخشيه والخوف من اكتر صور القرآن اللي جابت مراحل الاخرة كلها الصراط والميزان والحلق والبرزخ والاحتضار وجابت كل مراحل الاخره وجابت الفاظ الخوف ليه لان المؤمن خواف المؤمن لازم يخاف من ربنا لازم تخافي من ربنا عايزين الخوف في قلوبنا يزيد عشان نقدر نعرف رمضان كنز ليه رمضان كنز يا جماعه لان هيطفي نار السيئات اللي مكتوب علينا في سي... في موازيننا هيكفي هيطيش السيئات اللي هتتحط علينا في موازيننا ديت يبقى اللي خايف من ربنا هيعرف قيمه شعبان ورمضان فعلا هيعرف قيمتهم فعلا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اخسئوا فيها كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغاف وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا سخريه يعني تريقه كانوا ماده التريقه بتاعت الافلام والمسلسلات بتاعتكم كانوا ماده التريقه بتاعت البرامج العلمانيه بتاعتكم كانت ماده السخريه بتاعتكم في الكاريكاتيرات والعواميد بتاعت الصحف العلمانيه بتاعتكم اتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكر لغايه ما ضعتم وفي قراءة تانية صحيحة فاتخذتموهم سخرية سخريا يعني زلتوهم استعبدتوهم يفكرك القول ده باللي بيحصل دلوقتي في الصين في تركستان الشرقية اللي يمكن كلمتكم عنها كذا مرة قبل كده تركستان اللي في الصين اللي فيها 80 مليون مسلم اللي الصين قاعدة تهجر الوثنيين ليها عشان تخلخل توزيع الإسلام فيها تركستان يا جماعة اللي الصين أعلنت قفل المساجد فيها على 80 مليون مسلم وبعد كده لما جم يفتحوا المساجد بالعافية دفنوا 2000 واحد بالحياة في هذا الإقليم والعياذ بالله ربنا ينتقم من هؤلاء الكفار يا رب اللهم اهدهم أو فخذهم يا رب اقليم اقليم من الاقاليم المسلمه فلسطين جنبنا فاحنا حاسين بيها انما ال 80 مليون واحد دول مين اللي حاسس بيهم ومين اللي متفاعل معاهم ومين اللي متواصل معاهم يا جماعه مين اللي متواصل مع هذا مع اخواننا المسلمين اللي في الصين اللي دلوقتي احداث الاضطهاد بتحصل وسطهم فاتخذتموهم سخريه حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون هم هم دول وكل الباقي خسروا هم دول اللي كسبوا بس بتوع الشغل بتوع الخوف من ربنا انهم هم الفائزون ابشري يا اللي اتريقوا على نقابك ابشري ده انت الايه ديت بتتكلم عنك انت اللي هتفوزي بكره يا اللي اصحابك اتريقوا على التزامك ابشر افرح طير امسك حته من السما بايديك ده انت اللي الايه دي بتتكلم عنك يا اللي اتريقوا على التزامكم يا اللي سخروا من دينكم يا اللي الناس اتكلمت على التزامكم ابشروا وارفعوا راسكم ان جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون بما صبروا لازم صبرت على حاجه عشان تاخد انت صبرت على ايه انت صبرت على ايه انتوا استحملتوا ايه يا جماعه انا بكلم كل ملتزم مع ايقاف التنفيذ بكلم كل ملتزمه مع ايقاف التنفيذ يا جماعه الدين شغل الالتزام عمل عايزين نشتغل عايزين نعمل يا جماعه عايزين نجتهد يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى انما نصاب الكلام ده اللي مقضينا كلام الالتزام يا جماعه ان انا اجري في طلب العلم واجري في الدعوه الى الله واشيل فلوسي واجيب بيها حاجات في الدعوه واوزعها على الناس الالتزام ان انا ما اشوفش منكر الا الا واوعظ صاحبه الالتزام ان انا اشيل هم ديني الالتزام ان انا ابقى قوام بالليل الالتزام ان انا اعبد ربنا واطيع ربنا الالتزام ان انا صاحب الصحبه الصالحه طب ما ينفعش الالتزام من غير الاعمال دي ما ينفعش التزام من غير التزام يبقى انت كده عايز دين من غير دين ما ينفعش ما ينفعش عايزين الشهرين دول يبقوا واقفه لينا مش ملتزمين مع ايقاف التنفيذ ان جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ايه ده قلب هو كل الكلام اللي ربنا قاله ده ده اطول كلام من ربنا لهم في القران كل الكلام ده هم ما رضوش عليه اه ليه مقهورين مقهورين من كلمه اخسأوا مقهورين من ان دي اخر مره هيكلموا ربنا مقهورين من ان اللي كانوا بيتريقوا عليهم الوقت بيتعبوا في الجنه مقهورين من الحجج اللي ربنا رد بيها عليهم مقهورين من الوضع اللي هم فيه مش قادرين يتكلموا مش قادرين ينطقوا ربنا اللي بيكلمهم دلوقتي قال كم لبثتم في الارض عدد سنين عدد بقى كان 500 الف سنه مثلا ولا ايه يعني ايه اللي يستاهل اللي انتوا فيه الوقت ده قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين ما كناش بنعد يا رب كنا عاملين زي الطالب الخيبان اللي بيعدي عليه يوم ورا يوم ورا اسبوع ورا شهر في الدراسه ما بيعدش فاتوا قد ايه عشان يبتدر نفسه ما كناش بنعد يا رب انما لما دخلنا قبورنا فوجئنا ان كل عمل كان محدود علينا واما وقفت على الميزان وفوجئنا ان كل ساعه كانت محدوده علينا ما كناش نعرف ان في ناس بتعد لنا ساعه ساعه وعمل عمل في يوم يوم في شهر شهر في سنه سنه من عمرنا من لحظه ما الواحد بلغ وكلف واتكتب عليه صحيفه ما كناش نعرف يا رب ان بيتعدى علينا للدرجه ديت قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العدين احنا فاكرين يا رب ده الكلام ده كان من يجي 60000 سنه يا رب 50000 سنه يوم القيامه وكام الف سنه في النار يا رب احنا فاكرين احنا قعدنا قد ايه اسال الملائكه اللي عدت علينا كل اعمالنا فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا كله لبس قليل اللي عاش 950 سنه يكفر بربنا ايام نوح واللي عاش 30 سنه ومات على الكفر والمعصيه والعياذ بالله ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اه لو كنتوا تعرفوا قيمه الدنيا وحقارتها وقيمه عمركم واستثمار الفرصه وخطوره الموقف اللي انتوا فيه افحسبتم انما خلقناكم عبثا حسبتوها غلط ليه عملتوا حساب حد غير ربنا ليه عملتوا حساب حاجه غير الاخره والجنه والنار ليه افحسبتم كلمه اللي حسبوها غلط انما خلقناكم عبثا في مذهب اسمه العبثيه بيتبعوا ناس في اوروبا وللاسف اذيالهم من العالم الاسلامي العبثيه وربنا خلق ده بلا هدف وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو سبحان الملك سبحان الله يا جماعة الآيات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها ديت الآيات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي بتتكلم على مين بتتكلم عن واحد بيقول لعلي أعمل ما بيقولش لعلي أؤمن عن واحد كانت مشكلته في العمل كان واحد عارف الصح من الغلط ولكن ما كانش بيطبق ما كانش بيشتغل كان كلامنجي كان بتاع كلام الكلام ضيعه في الاخر الكلام ما كانش له اي وزن عند ربنا ما كانش كفايه كلام يا امه محمد كفايه كلام يا امه بقت امه كلام كفايه كلام كفايه كلام يا ملتحينه ومنقبات قوموا اشتغلوا الكلام مش هيقربكم من ربنا الكلام هيبعدكم عن ربنا زي ما عبد الله بن سلام والصحابه كانوا قاعدين في المسجد النبوي قالوا لو اننا نعلم احب الاعمال الى الله عايزين نعرف ايه اكتر حاجه تحبها ربنا واحنا نقطع الدنيا فيها ربنا نزل لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ليه لانه كلام قوم اشتغل قوم اعمل اللي انت عارفاه احنا دلوقتي في شعبان يا اخوان عايزين نبتدر الفرصة عايزين نبتدر فرصة شعبان اول حاجة الصيام كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان الا قليلا من اول بكرة نبدأ صيام بقى ليه نقصر في الصيام ليه يا جماعة ده فرصة رهيبة طب الرسول كان بيصوم ليه استعداد لرمضان ماشي بس كان في حاجة اخطر ايه هي ان كان رفع الاعمال بتاعت السنة كلها في شعبان في شعبان والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يرفع عمله وهو صائم هترفع امتى الله اعلم يبقى احنا نعمل ايه يبقى احنا يا جماعه انا عايزك تجيب ختمه قران قبل رفع الاعمال انا عايزك تجيب ختمه قران كده تختم المصحف ده قبل رفع الاعمال يتختم صحيفتك وهي طالعه ربنا سبحانه وتعالى بختمه قران وفي نهايه الختمه تدعي بالمغفره والتوبه والصلاح والهدايه والقبول انا عايزك تموت نفسك في العمل الايام ديت كل شعب الايمان توصيه الدرس ده الايمان بضع وسبعون شعبه يا جماعه احنا ديننا ناقص في شعب من شعب الايمان مش موجوده في حياتنا تخيلي تخيلي ان دينك ناقص تخيل ان دينك ناقص وانت ساكت وانت انت لو بيتك فيه انطريه وما فيهوش سفره هتقعد مهموم تقول الناس تقول عليا إيه لو دخلت بيتك لو فيه بوتاجاز وما فيهوش ثلاجه هتقعد مهموم ازاي بيتي ناقص طب لو قلت لك ان دينك ناقص بضع وسبعين شعبه ممكن نصهم انت ما تعرفش اصلا هما بيتكلموا عن ايه كتاب شعب الايمان للبيهقي اللي جاب البضع وسبعين شعبة دول باجتهاد يعني واقوال العلماء عايزين نجتهد يا جماعه عايزين نجيب صله رحم بر جيران إيه، صله زوجه صله زوج بر- صله وال- بر والدين اجتهاد في الدعوه طلب علم استغفار قيام ليل صلاه نوافل صلاه جماعه كل الاعمال الصالحه ختم القران طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بقالك 11 شهر ونص ما بتستغفريش ال 15 يوم دول الحقيقه استغفري فيهم بقى الحقي بقى كتر الاستغفار في الصحيفه بتاعتك انا بكلم الاغنياء الصالحين ان السلف كانوا بيطلعوا زكاتهم مش في رمضان كانوا بيطلعوها في شعبان دي من سنن السلف او سنن بعض السلف كانوا بيطلعوها في شعبان ليه عشان الفقير يمسك فلوس في ايديه من قبل رمضان فيدخل رمضان مش شايل هم الفلوس ولا الرزق فانفع للفقير انه ياخدها في شعبان من انه ياخدها في رمضان عشان كده الصالح يطلع زكاته من الوقت ويظبط زكاته على انه يطلعها في شعبان عايزين يا اخواني عايزين نبدا نجتهد بقى يا جماعه عايزين نبدا ننشط بقى عايزين نبدا نفوق بقى عايزين نبدا بقى كفايه كلام عايزين يبقى رمضان جديد نقوم ننطلق نسخن خلاص نتعاهد ان شاء الله ختمه في كتاب ربنا قبل ما الاعمال ترفع الى الله صيام شعبان باذن الله سبحانه وتعالى وانت كل يوم ليك دعوه مستجابه عند الصيام ودعوه مستجابه عند الفطار تدعي لنفسك دعوه يا اخو وتدعي لاخوانك في الصين دعوه وتدعي لاخوانك في تركستان دعوه وتدعو للدعاه ان ربنا يسددهم ويوفقهم لهدايه الامه دعوه وتدعي لنفسك ان ربنا يستخدمك لنصره دينه في الارض عايزين نبدا نجتهد يا اخواني قبل ما يعني اغادر مقامي وقبل ما تنتهي الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لكم يا جماعه ان يعني نشر للاسف الشديد في بعض البرامج العلمانيه من ايام ان في بنت يا عيني الله يرحمها طبعا سماح الله يغفر لها ويرحمها جت من السعوديه وجالها انفلونزا طيور هناك وهي بتطوف حوالين بيت ربنا الحرام لقطت الانفلونزا بتاعت الخنازير الوحشه ديت وهي ما بين الصفا والمروه وهي مستخبيه لها كده ايه صفا والمروه كده و- والطواف والمسجد الحرام فرجعت وايه وتوفيت اثر الاصابه بالانفلونزا الخنازير فاللي خايف على روحه ملوش دعوه بالسعوديه السعوديه الوقت فيها عفاريت وفيها انفلونزا خنازير كذبوا ورب الكعبه كذبوا والله العظيم هذه الفتاه سماح 25 سنه الله يرحمها الله يرحمها الف هذه البنت ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب واسال الله ان الامه كلها ترزق حسن الخاتمه زي ما هي رزقت حسن الخاتمه قولوا امين ربنا يغفر لها ويرحمها كان عندها يا جماعه انسداد في الشريان التاجي وكان عندها حمى روماتيزميه والحمى الروماتيزميه في القلب دي بيبقى فيها الصمامات بتاعه القلب اصلا بايظه وكان عندها مشاكل في التنفس يعني هذه الفتاه كانت مريضه مرض يعني يعني يعني يعني مرض مرض موت يعني الله يغفر لها ويرحمها اما يجي ناس بقى عايزين يخوفوا الناس من بيت ربنا الحرام يا ايها الظالمون انفسهم اتقوا الله ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان هو لما اتاه ملكان وهو نائم واروح عذاب القبر ان في راجل بي الملائكه بتشرشر ب- بحاجه زي سكينه او مقص ما بين فمه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه بتشرح وشه بتقطع جسمه حتت فالرسول قال سبحان الله ما هذا ايه ده مين ده بيعملوا فيه كده ليه قالوا كان يكذب الكذبه فتبلغ الافاق كان بيطلع اشاعات ده طلع اشاعات على واحد ولا على واحده امال اللي طلع اشاعات على بيت ربنا ربنا يعمل فيه ايه اتقوا الله انا بكلم كل واحد صحفي اتقوا الله الكلمه امانه الكلمة ممكن تقع كلمتك بتاعت الصحافة ممكن تبقى فيها مع النبي في الجنة وممكن تبقى مع ابو جهل وابو لهب في الجهنم والعياذ بالله اتقوا الله استلقونه بألسنتكم الناس خافت من العمرة والناس اترعبت من العمرة والحج بدأ الناس بتوع القرعة يقول لك لا احنا عايزين نتراجع تاني في كلامنا وبدأ الناس تخاف من الحج ليه عشان اشاعات اشاعات يعني ممكن بكره لو طلع اشاعه كل المنقبات يخلعوا نقبهم بكره لو طلع اشاعه كل الملتحين يخ... يحلقوا لحيتهم يبقى دين ايه يبقى احنا موهومين بقى يبقى احنا موهومين ان احنا على طريق محمد وعلى طريق الحبيب عليه الصلاه والسلام عايزين نفوق يا جماعه يا جماعه الفتاه اللي ماتت دهيت الله يرحمها في بلدها في عشرة ماتوا بانفلونزا الخنازير محدش يتكلم عنهم انما اللي جاب من السعوديه هم اللي اتكلموا عنها ليه عايزين يلبسوا الكعبه قضيه باي طريقه عايزين يلبسوا الكعبه قضيه يعني انت قصدك نروح مهما كان هناك في انفلونزا خنازير لا لو في انفلونزا خنازير كلام ربنا وحكم ربنا محدش يروح انما مفيش مفيش يا جماعه ده الامم المتحده منظمه الصحه العالميه مصنفه السعوديه ضمن المنطقه الرمادي اللي مفيش فيها اصلا الوباء اللي الوباء فيها لا يكاد يذكر على انه نسبه خطر عكس باقي المناطق بتاعه العالم مفيش فيه هو بالعافيه لازم مسجد رسول الله يلبس قضيه بالعافيه لازم الكعبه تلبس تهمه بالعافيه ده اللي ده اللي اتهموا البشر في اعراضهم شوفوا حصل لهم ايه امال اللي منعوا الناس ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها نفسهم ان الكعبة تخرب زي الكفار اللي من احلام حياتهم ان الحجاب يرفع من رأس المرأة وتغطى به الكعبة وخلاص وقضية الكعبة تنتهي عايزين ايه بتحاربوا دين ربنا واسمنا مسلمين في البطاقة انا بدعو كل مسلم وكل مسلمة انا بخاطب كل واحد مشتاق لبيت ربنا اوعى يضيعوا عليك الحرف ابو 100000 حرف اوعى يضيعوا عليك الركعه ابو 100000 ركعه والسجده ابو 100000 سجده اوعى يا جماعه اوعى تغبنوا في صفقه ممكن تبقى سر فلاحكم في دنيتكم واخرتكم اوعى يا جماعه المسارح هي شغاله زي ما هي والسينمات وال وال, وال... وحفلات مارينا وكله شغال زي ما هو مفيش اي مشكله خالص القضيه كلها بقت في الحج والعمره المشكله كلها في الحج والعمره اللي بيموتوا من ال... من امريكا ومن المكسيك ومن العوده منهم هم الاصل انما اللي جاي من السعوديه ده هو ده المشكله وهو ده الخطر ازاي فرعون لكم يا امه محمد فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين الصحفيين والعلمانيين هيستخفونا هنبقى امه مستخفه هيضحك علينا ازاي يا جماعه لا ده اذكر سكتش كان في ال... كان في الكليه كانوا يعملوه بعض الطلبه ان واحد عربي واقف فقام جاي واحد وراه غربي وواحد عربي يقوم الغربي يضربه على ظهره يقوم يبص كده يبص للغربي يخاف منه يقوم رايح يتشكل مع العربي يقوم يبص يدي ظهره تاني الغربي يضربه يقوم يبص يلاقي الغرب والعربي يقوم رايح يتشكل مع العربي فالعربي قرف بقى قام رايح ماشي بعيد خالص قام الغرب ضربه فبيبص كده ما لقاش غير الغرب هو اللي وراه قام طالع يجري يتشكل مع العربي برضه اللي هناك هو مفيش فايده هو الكعبه هي الكعبه بتاعت انفلونزا الخنازير يا جماعه فين فين الكلام ده ما احنا كنا ما شاء الله اكتر بالله مئات بفضل ومنه الله غير الوف مؤلفه هناك من كل الجنسيات وكنا ما شاء الله اكتر بالله في الحرم ما بين الحرمين ليل نهار شفناش اي حاجه ولا شفنا اي مشاكل ولا شفنا اي شيء حرام عليكم انا بنادي كل صحفي انه يختار ربنا وينصر العمره والحج من خلال العمود بتاعه بنادي كل واحد صاحب برنامج صادق انه عايز يخدم امه محمد انه ينصر بيت كعبه ببيت الله الحرام عشان ربنا ينصركم عشان ربنا ينصركم احنا كلنا مستضعفين ومحتاجين نصره عشان ربنا ينصركم انصروا بيت الله انما ان الاشاعات تطلع على بيت الله والناس تخاف من بيت ربنا والناس تخاف من الحج والعمره حرام حرام يا جماعة حرام والله العظيم يا عم الشيخ حكم العمرة الوقت يا عم الشيخ لا يجوز طب والسينمات يا عم الشيخ الفن الهادف يجوز يا اخي ان شاء الله يجوز والمسارح يا عم الشيخ من مات فيها يا ولدي فهو شهيد باذن الله طب وحفلات مارينا يا عم الشيخ ان شاء الله يا اخي اسال الله ان يحشرهم مع الصديقين والنبيين وحسن اولئك رفيقا هو ده بقى ديننا هم دول اللي احنا قعدنا بنسمع لهم اتقوا ربنا في اللي انتوا بتدوهم ودانكم اتقوا ربنا ده انتوا اول حاجه هتشهد عليكم قدام ربنا ودنكم حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم اول حاجه ودنك اديت ودنك لمين سمعت لمين بعد كده انت حر بقى هنخاف من الحج والعمره هنضيع مضاعفه الاعمال في اخطر موسم من مواسم العباده عمره رمضان والحج عشان خايفين من وهم لو حقيقه خلاص والله العظيم يا جماعه من اول الناس اللي هتطلع قدام الناس وتقول لهم اوعوا تروحوا طاعه لله مهما كان الشوق في قلوبنا هيبقى احنا لكن ال- مفيش هناك ده كل ده وهم وكل ده اشاعه والفتاه اللي قالوا عليها الله يرحمها ويغفر لها مريضه بامراض قاتله في القلب الله يغفر لها ويرحمها يعني ان شاء الله تكون ماتت مبطونه والمبطون شهيد عند ربنا وماتت وهي جايه من عمره يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منها ويقبلها في الصالحات ويحشرها مع النبي عليه الصلاه والسلام انما انفلونزا الخنازير بالعافيه وتهم لبيت الله الحرام بالعافيه اتقوا ربنا حج مع رسول الله حج مع رسول الله بيعي حته ذهب وحج مع رسول الله الحلقه اللي فاتت اللي انا قلت لكم فيها اوعوا تضيعوا ثواب حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي معاه فلوس ثواب الحج ان شاء الله في موسم الحج اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واشهد الله اني بلغت واسال الله سبحانه وتعالى القبول والسداد يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على طاعتك ليلا ونهارا اللهم اجعلنا فيه من الفائزين يا رب يا رب اجعلنا في شعبان ورمضان من المجتهدين يا رب اشرح صدورنا لطاعتك اللهم اعنا على ابتغاء مرضاتك اللهم اللهم سدد الدعاء إليك في رمضان يا رب واجعل رمضان القادم فتحا على الأمة فتحا على المجاهدين وفتحا على الدعاء وفتحا على الشباب في الهداية يا رب وفتحا على الأمة كلها في الهداية والتوبة يا رب يا رب انقذ أمة حبيبك يا رب أخذ أمة حبيبك يا رب اقسم ظهور كل من أراد بيتك الحرام بسوء يا رب اقسم ظهور كل من نافق وكل من حارب دينك تحت ستار الإسلام يا رب فرجك يا رب نصرك اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
يا نفس توبي يا نفس توبي